السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر والنهاردة معانا سورة هود اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن سورة يونس وسورة يونس وسورة هود مرتبطين آه، بشكل كبير سورة يونس مجيء آه، الحكم حكم الله سبحانه وتعالى سورة آه، هود وقوع أمر الله عز وجل وإتيان أمره فلما جاء أمرنا اتكررت أكتر من مرة في سورة هود وأنت بتتدبرها هتلاقيها أمر الله سبحانه وتعالى الذي لا راد له ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل الذي حين يأتي تتوقف كل آه، مراحل كيد أهل الباطل ويأتي الأمر من عند الله عز وجل بنجاة عباده المؤمنين الحقيقة وقفات سورة يهود كتير النهاردة والطرقات على أبواب آياتها آه، هتبقى متعددة فلذلك هدخل على طول في الكلام مش هطول في المقدمة وهنبدأ أول وقفة مع آم، قول سيدنا آه، شعيب عليه السلام ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود آه، مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد آم، سيدنا شعيب عليه السلام في هذه الآية بيعلمنا مبدأ وإحنا بنتدبره مبدأ عظيم قوي شوف أول كلمة بيقولها لهم لا يجرمنكم شقاقي يعني هو مقر إن في شقاق بينه وبين قومه مقر إن قومه بيكرهوه أو إن هم خلاص وصلوا معاه لمرحلة شقاق ومع ذلك لم يحاول سيدنا شعيب أن يجعل المسألة شخصية وإنه ينتصر لنفسه خلاص في شقاق خلاص ماشي لا يجرمنكم شقاقي هذا ال- المشكله اللي بيني وبينكم دي ما تدفعكوش ان انتوا تضيعوا نفسكم ان انتوا يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح الكراهيه ممكن احيانا تؤدي للانسان ان يرفض الحق ممكن الشقاق الذي يغرس بين الانسان وبين حمله الحق ممكن يؤديه الى انه تاخذه العزه بالاثم ينتصر لنفسه يسعى لتقديم حظ نفسه على الحق الذي قد ياتي اليه به حامل الحق فسيدنا آه، شعيب في هذه الايه يقر بهذا في في شقاق حصل بس بيعلم بقى حمله الحق حاجه ان حتى لو الناس حتى لو العامة أو الغافلين أو البعاد عن طريق الله عز وجل اعتبروا أن الشقاق ده سبب ان هو ما يقبلش منك بلاش انت كمان تخليه سبب انك ما تعرفوش الحق بلاش تخليه سبب انك تقول يلا خليه بقى يشرب اللي بيعمله يكش تولع زي ما بعض الناس بتقول لا شوف الحرص اللي بيعلمه لنا انبياء الله القران مدرسه مدرسه من مدارس الانبياء لازم انت ت- تحس كده ان الانبياء دول عباره عن ايه عباره عن اساتذه بيعلموك في حياتك بالذات في سوره هود تحديدا كل نبي في سوره هود قصته فيها مدرسه شوف هنا سيدنا شعيب يعلمك ايه يعلمك التجرد ايوه في شقاق بس معلش الشقاق ده ما تخليهوش يضيعنا ما تخليهوش يضيعكم ما تخليهوش آه، آه، آه، شقاقي اب- طلعوني انا من الموضوع يعني خلي الموضوع بالنسبه لكم ما تخليهوش شخصي لا يجرمنكم شقاقي على أي- ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد بيفكرهم وبيعظهم دول فاكرين قوم لوط فاكرين حصل لهم ايه القضيه مش شخصيه اسوا شيء ان الداعي او حامل الحق يجعل قضيته مع الناس قضيه شخصيه ده عملوا فيا وسووا ده بيكرهوني ده ما بيحبونيش لا قضيتك مع الناس قضيه حق وباطل قضيه انك نفسك انه ينجو حتى لو بيكرهك حتى لو هو ظلمك بس انت نفسك انه يبقى كويس ده حامل حق الكلام ده مش يوتوبيا يعني مش مدينه فاضله ومش كلام خيالي اهو ده تحقق تحقق في مدرسه الانبياء لا يجرمنكم شقاقي واحنا بنتدبر ناخد بالنا قوي من المعنى ده معنى تاني متكرر احنا سورة هود فيها قصص انبياء كتير من الحاجات المتكررة جدا اللي الانبياء قالوها في سورة هود وفي غيرها ان هم مش عايزين حاجة من الناس دي نقطة تانية ودي ممكن تخلي الشقاق يحصل آه، الشقاق اللي قال عليه سيدنا آه، شعيب عليه السلام انه دايما الناس لما تحس ان انت عايز منها حاجه عشان تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى آه، ده ممكن يخليه يتربص فكان دايما الانبياء بيطمنوا قومهم والكلمه دي حتى لو هم ما اتهموش بيها بس يقولوها يا قومي لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله ومش شرط المال ممكن يبقى الكلام اعم فبتلاقي في نفس الصوره يا قوم لا اسالكم عليه اجرا الاجر كلمه اعم من المال طبعا معروف الفلوس انما الاجر الاجر ياخذ اشكال متنوعه ان انا ممكن انا عشان بدعوك لربنا سبحانه وتعالى او بذكرك بالله او بعلمك العلم الشرعي او بنتكلم مثلا في القران او في السنه ابقى عايز منك انك تتبعني ده اجر ابقى عايز منك انك انت تعليني انك تمدحني انك تقول يا سلام ما شاء الله ده راجل عظيم ده اجر لو انت اللي عايزه لو هو جالك من غير استشراف نفس يعني مثلا الناس اثنت عليك تلك عاجل بشرى المؤمن مفيش مانع ان ده هيحصل لكن انك انت تعمل الحاجه او ان الناس تحس انك بتعملها عشان تاخد الاجر ده دي اخطر حاجه لان ده بيؤدي فورا الى حاله من ال... اه ده ده ما بيعملش للدنيا يبتغي الدنيا بعمل الاخره دعوات الانبياء بتعلمنا في الصوره دي انها كالريح المرسله شوف النبي لما صلى الله عليه وسلم لما ذكر حاله في رمضان كان في الجود والكرم كان كالريح المرسله الريح المرسله دي ما بتميزش ما بتميزش بين الناس كله بياخد كله بينال من خيرها مش اللي بيثني عليا واللي ما بيحبنيش ما ياخدش لا الكل ياخد من الخير وكان الانبياء بيرسخوا المعنى ده ويكرروه ويكرروه اكتر من مره ليه عشان يتاكد احنا مش عايزين منكم حاجه يقولوا للناس كده لا اسالكم عليه مالا لا اسالكم عليه اجرا وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على انا عايز اجر بس مش منك انت انا عايز طبعا وانا قاعد القعده دي و- وبدعو الى الله انا مش بعملها ببلاش انا بعملها وعايز ثواب من ربنا سبحانه وتعالى بس يكون دايما الثواب من الله مش من الناس دايما ده يوصل ويوصل بشكل صريح بالحال وبالمقال ال ال ال ال ال الانبياء قالوها ما اكتفوش طب ما هو الناس لو تدبرت حالهم ما هم ما خدوش حاجه لكن مع ذلك لا يقولوها كمان عشان ما يبقاش لحد حجه المساله تبقى واضحه وظاهره ومش عايزين حاجه من حد نيجي بقى لطرقات على تدبر مهم جدا في قصة نوح ودي من أطول القصص إن لم تكن الأطول في سورة هود قصة سيدنا نوح في ال- في ال- في السورة دي لها مقام مختلف لأنها بتظهر قوي طبائع أهل الباطل بتظهر قوي الطبقية الرهيبة اللي عندهم بتظهر قوي نظرة أهل الباطل لأهل الحق وإنها قائمة على أساس ال- الرؤية السطحية يعني تلاقي يتكرر ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل شوف كلمة نرى اتكررت كم مرة هو معتمد مش على الحق اللي بيتسمع انا شايف ايه انا شايف واحد بشر وشايف ناس بسطاء اللي بيتبعوه وشايف آه، ملكش ملكوش فضل علينا هو القضيه قضيه رؤيه بس هي ليه دايما النظره دي نظره سطحيه ليه دايما في ضعف حجه كده يعني حتى في الاخر يقولوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا قال لا هو قضية ما ما تعدون ده يعني عايزين عذاب هو دي حجة دي طريقة فأتينا بما أهو جالكم ها يعدكم وجاء الطوفان وغرقوا جميعا لكن إن أنت دايما فكرة بتاعت أهل الباطل إنه ليه دايما مسألة الكبر ومسألة ضعف الحجة والعجرفة والنظرة السطحية نظرة قائمة على الدنيا فكرة الاغترار بالقوة الاغترار بالمنصب الاغترار بالسلطان الاغترار بالجاه الفكرة اللي خلت آه، سيدنا آه، اللي خلت سيدنا آه، موسى عليه السلام وهو بيواجه فرعون يسمع منه و- و- وتلاقي فرعون يحتج عليه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين شوف برضو النظرة سطحية يقول لهم ده ده عنده عقدة في لسانه ده لا يكاد يبين ده مهين إنما أنا ملك إنما أنا عندي القوة والصولجان شوف ال- الاستدلال بإيه الاستدلال دايما عند أهل الباطل بقضية الإيه المظهر الحاجة العامة الزخرف زي ما هنأتي بالتفصيل في سورة السخ- الزخرف وهتخلي آه، آه، آه، فرعون برضو بعد فترة هيقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغالون شرذمة دول شوية رعاع دول شوية فقراء دول شوية هكذا الطبقية بتظهر دايما على أهل الباطل بتظهر دايما في استعلائهم على الناس فيرد عليهم وانت بتتدبر بقى وبتطرق على باب تدبر قصة سيدنا نوح في سورة هود تسمع منه هو بيقول ايه وما أنا بطارد الذين آمنوا الذين امنوا اللي مش عاجبينكم دول اراذلنا اللي بتقول عليهم انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم يعني مين ينصرني من ربنا لو انا كنت دعوتي قايمه على الطبقيه ادعو الغني واسيب الفقير اقدم القوي واسيب الضعيف ده انا ده انا ابقى نبي ازاي لو عملت كده شوف المعنى هو بيرسخ الموضوع ده ويرد على هذا ال- ال- الامر ال- ال- ال- المهم جدا في الدعوه الدعوه الاسلاميه ليست دعوه طبقيه ما فيهاش نظر لل يا سلام ده ده جاله بقى ده غني ده ربنا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت لو تصدى القصه معروفه لما جاله الاعمى عبد الله بن ام مكتوم وكان عنده ناس من اكابر قريش النبي عليه الصلاه والسلام ما رفضش الاعمى بس هو هنا كان تصوره ان دول ه- ممكن مثلا هينفعوا الدعوه بشكل اكبر لان هم اقوياء وكده ربنا سبحانه وتعالى نزل ايات لا لا وما يدريك لعله يزكى. ومن ينصرني من الله ان طردته ما ينفعش لازم ناخد بالنا من المعنى ده كويس في زمن الطبقيه في زمن الاستعلاء بالماده والاستعلاء بالنسب والاستعلاء بال... والتفاضل بالانساب وال... والاحساب لم يغني لوط عن امراته ولم يغني ابراهيم عليه السلام عن ابيه ولم يغني محمد صلى الله عليه وسلم عن عمه ابي لهب لم يغني عنهم كل هؤلاء رغم الحسب والنسب هنا لانبياء لكن لا القضيه قضيه عمل يا فاطمه اعملي فلن اغني عنك من الله شيئا من الحاجات ال- ال- الجميله جدا برضو اللي عايزين نقف معاها آه، كلمه سيدنا نوح عليه السلام قالها آه، او كلمه ربنا قالها قبل ما سيدنا نوح يدعو على قوم اصل ناس كتير بتستدل يعني يقول لك ايه احنا سيدنا نوح دعا على قومه فاحنا ندعي على الناس ومش مهم الناس تهتدي واحنا ندعي عليهم ربنا يهلكهم وخلاص اللي اي حد يخالفنا ندعي عليه وخلاص ونقول له ايه يا ربي يعني اهلكهم جميعا كلمة وأوحي شوف ربنا بيقول إيه في سورة هود وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون مين اللي أوحى؟ الله سبحانه وتعالى ربنا اللي قال له إن دول خلاص مفيش فايدة فيهم هنا قطع الطمع في هداية الناس أنا بقول الكلام ده ليه؟ بعض الناس بيستسهل قوي إنه يقطع الطمع في الهدايه يقول لك ما فيش فايده الناس بايظه الناس وحشه مهما عملنا مش هيهتدوا انت مالك دي مش قضيتك وما تقدرش تعملها وما تقدرش تحكمها وما تقدرش تجزم بها والا تكون تأليت على الله سبحانه وتعالى لو جزمت او اقسمت انه لا فائده من الناس انما سيدنا نوح عليه السلام لما قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا قالها امتى قالها امتى؟ قالها بعد ما ايقن بوحي ان مفيش فايده فيهم ولذلك قال بعدها ايه؟ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، هل تتصور ان سيدنا نوح كان يقولها من نفسه كده زي ما بعض الناس بتقولها من نفسه؟ ابدا ابدا انما بعد كلمه واوحي فوانت بتتدبر الايه دي اقف شويه كده مع كلمه اوحي وقبل ما تقطع الطمع في حد او قبل ما تزهق من صاحبك اللي مش ملتزم او من صاحبتك اللي بتحاول انها تفسد عليكي دينك قبل ما تزهق منه من دعوته ومن اصلاحه افتكر كده عندك واوحي دي عندك ان ربنا قالك ان مفيش فايده فيهم مهمه مهمه واحنا بنتدبر كلام الله سبحانه وتعالى الحاجات بقى اللي يعني ايه هنبدا نختم بيها قول الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها صالحون لا مصلحون المصلح صمام الامان للامه وانت تقدر تكون كده تقدر تكون سبب من اسباب ان الام ما تهلكش ان امه النبي صلى الله عليه وسلم ان امتك ما تروحش في خبر كان زي ما بيقولوا لا ازاي انك تكون مصلح ربنا بيقولها صريحه ومحكمه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم يعني الظلم مهلك اه مهلك بس لو اهلها مصلحون لو في اصلاح زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يشركن الله ان يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم امتى العذاب لو ما امرتوش ونهيته لو ما اصلحتوش في الارض لو ما حاولتوش تساعدوا الناس لو ما حاولتوش تدعوا الى الله سبحانه وتعالى ساعتها ياتي العذاب ساعتها تاتي العقوبه وتعم ليه لان المصلح ترك وظيفته ولذلك ربنا بيقول في نفس السوره برضه في سوره هود فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه دول البقيه ال ال ال ال الخلاصه اللي ربنا بينقذ الامه بيهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم دول اللي بينجوا ودول صمام الأمان ليه ما تكونش منهم ليه ما تكونش ذلك لما تكون من المصلحين واحنا بنتكلم ايضا في سوره يونس قلنا ان احنا في سوره هود هنتكلم عن ايه تشبه ان الذين لا يرجون لقاءنا بتاعت سوره يونس اللي هي قول الله عز وجل آه، في هؤلاء الذين يريدون الحياه الدنيا يقول الله من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون آه، الايه دي لازم ناخد بالنا من حاجه هي دي على فكره استدلالها اوضح في وجوب الزهد بس الزهد زي ما قلت لك بمعنى القلب اراده اراده الدنيا الايه ما فيهاش اي حاجه غير كلمه واحده من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها بص كده تاني في الايه مش هتلاقي اي معصيه من المعاصي اللي احنا عارفينها من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هياخدوا على فكره اللي بيريد الحياه الدنيا ممكن ياخد منها بس قال ايه بعدها قال حاجه تخوف اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ما لهمش الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ما ملوش الا النار إيه- إيه- احنا قلنا إن وضع عقوبه على الشيء دلاله على انه محرم طب فين المحرمه اللي في الايه مفيش غير من كان يريد الحياه الدنيا الاراده اسال نفسك كده وانت بتتدبر الايه دي وبتطرق على باب تدبرها يا ترى انا بريد الحياه الدنيا ولا اريد الاخره إرادة الآخرة هي الأصل الله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد برضه ثم جعلنا له جهنم برضه في عقوبة هنقولها في سورة الإسراء يصلاها مذمومة مدحوحة ومن أراد الآخرة هي دي الإرادة اللي احنا عايزينها من كانت الآخرة همه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عليه شمله تلاقي الآية بتقول لك إيه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اختم بقى آه، بموقف لسيدنا صالح وموقف لسيدنا هود لان الحلقه الحلقه هتخلص اصلا من زمان بس معلش مهم ان احنا نكمل النقطه دي سيدنا صالح وسيدنا هود عشان بقى يبقى يعني مرينا على اغلب الانبياء الذين ذكروا في سوره هود سيدنا صالح في كلمه برضو عايز اقف معاها واتدبرها قول لقومه له يا صالح قد كنت فينا مرجوا صالح ده كان محبوب في قومه كانوا بيحبوه بس خلي بالك قد كنت كنت فعل ماضي قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ايه هذا ده الدعوه الحق احيانا الحق لا يبقي لك صاحبا بس ما تزعلش القضيه آه، مش كثره الاتباع ولا كثره الموافقين القضيه انت على الحق ولا لا قد كنت فينا مرجوا كان مرجو لو اختار انه يفضل ما في ناس بتضعف عن الدعوه الى الله وعن النصح وعن الامر بالمعروف عشان يفضل مقامه والناس تحبه راجل لطيف ولما بيقعد الاعداد بيبقى ظريف جدا وما عندوش اي مشاكل لا القضيه قضيه حق وباطل مش قضيه عشان كده هو رد عليهم سيدنا صالح وقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير دي نقطة مهمة جدا كلام صالح ورد عليهم آخر حاجة هنختم بيها في كلمة من كلمات سيدنا هود ودي اللي استحق ان الصوره تسمى باسمه بيها وهو بيواجه اعتى قوه على وجه الارض عادا الاولى عادا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ويقول لهم إيه وهو في مواجهتهم وفي مفاصلة في مقام مفاصلة بيقول لهم إيه يا قوم إني بريء مما تشركون وجهت وجهي الذي فطر السماء إني وجهت وجهي الذي خلقني إني وجهت وجهي لله بيبدأ يوجه وجهه وبعدين يقول لهم إيه في الآخر فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون بيكلم عادة الأولى بيقول لهم هاتوا آخركم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم شوف كمية توكل ويقين تخلي واحد يقف قدام هذه القوة العظمى هذا البطش الرهيب عاد واللي بيقولوا على نفسهم من اشد منا قوه ويقول لهم فكيدوني جميعا اللي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى وبيقترب منه قوي ما بيخافش ما بيخافش من حد الا من الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يجعل خوفنا منه وحده ولا يجعل خوفنا من احد من المخلوقين واكتفي بهذا القدر رغم ان لسه في حاجات جميله حضراتكم بقى في تفاعلنا مع بعض وفي قراءتنا وفي تدبرنا النهارده لسوره هود نتكلم معاه اكتر واحنا بقى على الموقع واحنا في ال- في فتره التفاعل فاسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتدبرون كتابه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته